بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى عجائب الصالحين الذين تنزل الرحمة عند ذكرهم وتنتفع القلوب وتحيا بمطالعة أخبارهم والنظر في أحوالهم وسيرهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم افتح اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم أتمم علينا نعمتك من فضلك اللهم أدخلنا في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأحبة رأس مال الصالحين رأس مال المؤمنين الدين كما بينا من قبل واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع عجائب الصالحين وهم يبينون لنا هذا بأقوالهم وأفعالهم وأبدأ بما كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحذر الناس منه يحذر الناس أن يكون دينهم ثمنا للدنيا يبيع الدين عشان ياخد الدنيا هذا أمر لا يتصوره مؤمن أو صالح انظر الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى يقول كنت جالسا في مجلس في المدينة قاعد في مكان في ناس كل جماعة قاعدين مع بعضهم فأقبل رجل لم تره حلقة إلا فرت منه لقوا واحد جاي من بعيد الحلقات اللي قاعدين جماعات كل جماعة خدوا نفسهم وطلعوا يجري مشيهم الله مين ده اللي أول ما هو جاي الناس بدأت تجري في كل ناحية حتى انتهى إلى الحلقة التي كنت فيها فثبت وفروا كلهم مشوا وأنا اللي فضلت قاعد فقلت له من أنت الله الناس كلها لما شافتك طلعت تجري من أنت فقال له أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى الناس كانت بتهرب من سيدنا أبي ذر ليه صاحب معصية حاشاه ده أصدق الناس لهجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأحنف بن قيس قلت له يا صاحب رسول الله ماذا يفر الناس منك طب الناس دي أول ما شافتك قعدت تجري تروح في كل حتة ليه قال إني أنهاهم عن الكنوز أصل سيدنا أبو ذر كل لما يدخل على جماعة يقول لهم عندكم زيادة ما ينفعش تخلوها في البيت دوروا على فقير ياخدها يقول له ها اتغديت النهارده اه في اكل في البيت لسه اه يقول له ما تقعدش روح الاكل اللي في البيت دور على فقير ما عندوش اكله اللبس اللي عليك مكفيك انت واللي على عيالك اه يروح شوف اي لبس زياده في البيت وديه لحد ما عندوش يعني كان سيدنا أبو ذر يرى أنه لا حق لأحد في زيادة عنده إذا كان عندك زيادة دور على فقير ما عندوش واديله فقال له الأحنف بن قيس إن أعطياتنا قد بلغت وارتفعت الأعطيات والأرزاق دي كانت الرواتب اليومية والشهرية والسنوية اللي بتتخذ من بيت المال ما هو بيت مال المسلمين بيتصرف للمسلمين منه رواتب شهرية ورواتب سنوية بيقول إن أعطياتنا الرواتب الشهرية بتاعتنا في بيت مال المسلمين اللي بياخدها كل مسلم يعني ارتفعت بعد ما كنا بناخد مثلا 100 بقينا ناخد 200 و300 فتخافوا علينا منها إذا كنت خايف علينا من من رغيفين هيبقوا في البيت زيادة أو شوية تمر أو هدمتين في البيت أمال الفلوس الكتير بقى أتخاف علينا من هذه الرواتب العالية وندخر منها في البيوت فقال له أما اليوم فلا النهاردة أنا مش خايف عليكم من الفلوس الكتير ديا ولكن يوشك أن تكون هذه الرواتب أثمان دينكم فدعوها وإياكم وإياها يعني بيقول هيجي زمن الناس هتقبض المرتبات بتاعتها وتاخد من المال العام مقابل ان هي تبيع دينها يعني واحد يجي يقول له هنطلعك الدرجه الثالثه والمرتب بدل ما يبقى اتنين يبقى سته بس انت كده مشيلنا العقد ده يقوم ممشي العقد بقى المرتب بتاعه ايه تمن دينه واحد تاني يبقى شغال مثلا في جهه حكوميه والمدير اللي فوق منه او الحكومه اللي ماسكاه مثلا يقولوا له طول ما انت معانا كويس هنرقيك ونديك فلوس ويفضلوا يغرقوه في فلوس عشان يسكت على المنكر وما يكتبش التقرير اللي يدينهم يبقى بقى مرتب بتاعه تمن دينه فقال له يوشك أن تكون رواتبكم وأعطياتكم أثمان دينكم فإياكم وإياها لما يبقى مرتبك تمن دينك لا أنا أكل عيش وملح أنا أكل عيش من غير ملح وديني يفضل لي ولذلك الصالحون كان من عجائبهم أنهم يحبون الاحتراف إن الواحد يكون صاحب حرفة آه صاحب حرفة يعني إيه الإيد البطالة إيه نكسة يعني ليه بتبطئ نكسه ليه انها هتمتد للحرام هتسرق هتقتل هترتشي هتختلس أه. فبيقول لك دور لك على حرفه من عجائب الصالحين ما كانوش عباده بس الصالحين كانوا عباده وعمل كانوا دين ودنيا يقول علي بن عثام هذا الرجل الصالح ما أحب إلي أن يكون المسلم محترفا أحسن حاجة عندي أن أنا أشوف المسلم الصالح عنده حرفة زي ما بنشوف في قناة الفجر مثلا كده يقول لك القراء المهنيون أو الحرفيون جايب لك نقاش حافظ القرآن بالقراءات العشرة واحد يتهن كده وهو ده أنا بحسد اللي ادهلت له الشقة ده الله ده راجل دهن الشقة آية آية قاعد يتهن الشقة والعجلات اللي قاعد حافظ القرآن بقراءات العشرة وقاعد ينفخ العجلة وهو بيقرأ قرآن والطبيب والبتاع العسكري والمحم واللي في التحاليل وال... كده يقول لك أحب إن يكون مسلم محترف ما يكونش يبقى بيقول أنا بصلي وأصوم وقاعد يذكر وخلاص ويشوف غيره يجيب له نفحة ولا يجيب له لقمة لا قال ما أحب إلي أن يكون المسلم محترفا ليه؟ ليه الصالحين كان يحب أن كل واحد صالح يكون عنده مهنة؟ ده انا عايزكم تتتبعوا الصالحين هتلاقوا اللي كان بيبيع خرق واللي بيبيع ذهب واللي بيبيع مش عارف ايه البقال والزيات والسمان والحداد والنجار والعطار وكانوا صالحين في قمة الصلاح للصالحين القانتين عجائب في نصر هذا الدين لم يتغيبوا ليه ليه الصالحين كانوا بيحرصوا أن يكون في إيديهم حرفة يأكلوا منها ما أحب إلي أن يكون المسلم محترفا ليه؟ قال إن المسلم إذا احتاج أول ما يبذل دينه لو الواحد اتزنق ولقى نفسه مضطر للفلوس أو للأكل والشرب هيضطر يتنازل عن حتة من دين والعياذ بالله عامل زي إيه؟ واحد محتاج يوسع الشقة مثلاً طب يا عم الشقه الاوضتين وصالح حلوين يقول لك عايز اوسع داخلي وماله بالحلال الدار الواسعه من علامات السعاده يروح يتاجر في الخمره او يشتغل في مطعم فيه خمره او يشتغل في قريه فيها عرايه او فيها بلاوي متلتله من اللي احنا عارفينها ويقول لك اصل انا مزنوق وعايز اتجوز اصل انا عايز اوسع البيت يبقى لما احتاج بعدين والعياذ بالله ولذلك بيقول لك يكون معاك مهنه علشان ما تحتاجش فتبيع دينك انه اذا احتاج باع دينه أيضا كانوا يخافون أي الصالحين من عجائبهم كانوا يخافون على دينهم فيأخذونه عن المصدر الموثوق فيه مش يفتحوا دانهم وقلوبهم وعقولهم لأي حد يقول لهم زي ما بيحصل في بعض الفضائحيات الفوضويات الفضائيات يجيبوا ناس اللي مهندس واللي مش عارف إيه ويقعدوا يشتموا في البخاري ويفسروا الدين على مزاجهم ويقولوا إحنا بنجدد الدين والعياذ بالله لا كان الصالحين بيخافوا على دينهم يشوفوا مين اللي هياخدوا الدين عنه لازم يكون متخصص ومشهود له بالكفاءة قال محمد بن سيرين هذا العابد الزاهد سيد التابعين في زمانه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم شوف انت بتاخد دينك عن مين بتملك قلبك وعقلك وفكرك لمين عشان يشكله لازم يكون متخصص مشهود ليه بالكفاءة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم يعني برضو الحسن البصري هيعمل لك مقارنة بين هواك وبين المصحف لما تحب تعرف انت صح ولا غلط ما تحكمش هواك حكم المصحف يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى اتهموا رأيكم وأهواءكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم اتهموا آراءكم وأهواءكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم ما تقولش أنا حلو أنا كويس أنا مش عارف إيه لا روح اعرض نفسك على المصحف اعرض نفسك على المصحف افتح كده اهو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم طب الأبرار مين طب الفجار مين طب أنا فيها كم صفة من الأبرار طب فيها كم صفة من الفجار تبدأ تعرض نفسك تعرف انت صح ولا غلط أيضا العالم حجة بينك وبين الله العالم اللي انت بتاخد عنه دينك حجتك عند ربنا هتقول يا رب أنا أخذت من الشيخ فلان فلازم تختار الحجة الصح ده احنا لما نحب حد يمثلنا في بلد تانية بنختار وفد دبلوماسي رفيع المستوى فأنا لما أحب واحد يكون بيني وبين ربنا يعلمني ديني وأقول يا رب أنا فلان اللي علمني الدين لازم يكون رفيع المستوى مش تاخد من أي حد ومن هب ومن دب أو من كل واحد يكتب في جريدة ولا ينزل له كتاب لا قال يزيد بن هارون هذا العالم الثقة الكبير إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله عز وجل العالم اللي هيعلمك ده اللي هتقول يا رب هو ده مختار مين كده ت- يكون هو النائب عنك أمام الله عز وجل إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى فانظر من تجعل بين يدي الله عز وجل سيدنا ع- عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل تعلم علم المواريث وعلم اللغة العربية من الدين علشان يحافظ على الدين ده ناس كتير ما تعرفش المواريث هي ايه ده لو واحد مات وترك ابن وبنت واخت واب وام وقلت المسلمين ورثوه ما يعرفوش كتير ما يعرفش والله كتير ما يعرفش رغم ان هي فرائض فرائض علم المواريث فبيقول ان احنا نحافظ على المواريث علشان الحقوق ما تضيعش وان احنا نحافظ على اللغه العربيه علشان الدين ما يضيعش شوف سبحان الله يقول عمر بن الخطاب تعلموا اللحن اللحن يعني ايه تعلموا اللغة العربية حتى تخطئوا فيها وتعلموا الفرائض أي المواريث أو تعلموا الفرائض يعني أركان الدين ده في ناس كتير ما تعرف والله العظيم في ناس بسألهم أقول لهم أركان الإيمان إيه والله كتير بحلف بالله ما يعرفوا يقولوا أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر ما يعرفش يقول ستة تقول له ستة ولا أربعة ولا خمسة ما يعرفش يعرف أركان الإسلام آه كتير يعرف أركان إنما أركان الإيمان الفرائض هل تعلموا اللحن والفرائض تعلموا اللغة العربية والفرائض سواء المواريث أو أركان الدين فإنه من دينكم سيدنا عبد الله بن مسعود قال لنا عجيبة من العجائب عايز دينك يتحافظ عليه لازم يكون عينيك مربوطة بالمصحف قال أديم النظر في المصحف فإنه دينكم دايما عينيك شغالة في المصحف وخد بالك في ناس كتير يقول لك أنا ما بقدرش يا دوبك أقرأ صفحة والنوم يكبس عليا واتاوب واحس ان انا دماغي تقلت اقول له يا حبيبي عينيك بتشوف حرام كتير ما هو ما ينفعش العين اللي تشوف الحرام الكتير تبص في المصحف كتير ما انت مليتها بالحرام فهتلاقي حيز في المصحف مش هتلاقي فعينك ان شغلتها بالحرام حرمت من النظر إلى الحق وإلى نور آيات القرآن عينك إن أنت صنتها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن تيجي تفتح تتملى من نور آيات القرآن الكريم أديم النظر في المصحف فإنه دينكم اقعد اتعلم دينك مع المشايخ في الم- في المساجد عبر الفضائيات المحترمة اتعلم دينك عبر وسائل الإنترنت آه، ال- ال- المواقع على الإنترنت عبر الكتب عبر السيديهات ع- اتعلم دينك ده الأولاد ماسكين السماعات في ودانهم أغاني ليل ونهار يا ريتهم يمسكوا الشيخ الحصري في ودانهم يتعلموا ازاي يقروا القرآن يا ريتهم يمسكوا أ- أحكام الفقه البدائية كده البدهيات يتعلموها الله ده دينك يا أخي حافظ عليه عجائب الصالحين كان الواحد عنهم عندهم ساعة يتعلم فيها دينه أفضل من قيام ليلة بأكملها اعمل مقارنة كده واحد قعد من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويا سلام لما يبقى الليل طويل من أبو 12 ساعة ده يعني عمل له ألف ركعة وواحد تاني قعد ساعة عرف بعض المسائل الرئيسة في دينه من الأركان واتعلمها بعد ما كان جاهلها أيهما أفضل اللي قاعد يتعلم ساعة في دين يعني عمل ألف ركعة واللي قاعد ساعة يتعلم آه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وده برضو كلام ابن عباس وكلام أبي الدرداء وكلام سفيان الثوري وكلام جماعات من الصحابة والسلف الصالحين قال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة حتى الصباح سبحان الله يبقى الدين مهم للدرجة دي آه طب انظر إلى إبراهيم بن هانئ تلميذ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه بيقول إبراهيم بن هانئ قلت لأحمد بن حنبل أي شيء أحب إليك يا شيخي والله شير عليا كده وقول لي أجلس بالليل أنسخ كتب العلم أو أصلي تطوعا طب بالنهار أنا قاعد أسمع المشايخ أقعد بالليل أكتب بقى اللي سمعته وأقضي الليل في كتابة العلم وتدوينه ولا أقعد أصلي بالليل ركعتين ركعتين فقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إذا كنت تنسخ العلم فأنت تتعلم وتعلم به أمر دينك فهو أحب إلي لماذا؟ لأنه إبقاء على الدين وصيانة له مع عجائب الصالحين تتوالى لقاءاتنا اسال الله عز وجل أن يصلحنا كما أصلحهم وأن يرزقنا الطاعة كما رزقهم وأن يرضى عنا كما رضي عنهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم للصالحين القانتين